الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد سبحانه لا احصي ثناء عليه لانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أيها الإخوة
لك إذا أردت أن تتحدث عن العقائد فإن الدعوة إلى العقيدة والاستجابة إليها قد ضمتها السيرة النبوية وإذا أردت أن تتحدث عن الشرائع فإن إلزام الناس بالشرائع والتزامهم بها هو أمر قد ضمته أيضا تلك السيرة النبوية وإذا أردت أن تتحدث عن تربي المسلمين على الإسلام وتربيتهم عليه هو أمر كذلك تعبر عنه أصدق تعبير الصيغة النبوية أو السيرة النبوية وكذلك إذا أردت أن تتحدث عن إقامة حكم ودولة للإسلام فهذا امر الذي عبر عنه واقعيا هو السيره النبويه سيره النبي صلى الله عليه وسلم هي العقيده دعوه واستجابه وهي الشريعه الزاما والتزاما وهي التربيه تربيا وتربيه وهي اقامه حكم الله عز وجل في الارض دوله وسياسه بل هي كل قضايا الإسلام ولذلك مثلا الذين يدرسون الحديث النبوي لابد لهم أن يعلموا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل في يوم من أيام حياته وأيام حياته تلك هي السيرة النبوية والذين يدرسون القرآن لا بد لهم أن يعلموا أن آياته قد نزلت أو أن كل آية من آياته قد نزلت في يوم من أيام حياته وحياته هذه هي السيرة النبوية إذا القرآن والسنة نزولا وتطبيقا لا يستطيع المرء أن يتعرف عليها أصدق التعرف إلا من خلال تعرفه بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن أقرب هذا المعنى إلى أذهان حضراتكم فإنني أقول انظروا إلى آية مثلا نزلت في الجهاد في سبيل الله يقول الله تعالى مثلا يعني يقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا أو يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا أو يقول لا يستوي المؤمنون القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أو يقول مثلا عن أعداء الإسلام إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أو يقول مثلا عن أعداء الإسلام وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال انظروا إلى هذه الآيات إذا سمعها مسلم اليوم يعيش في جو من السلم لا يسمع طلقات الرصاص تختلف طبعا عن الذين سمعوها وهم في محنة أفغانستان مثلا وتختلف مثلا عن الذين سمعوها والقصف من فوق من فوقهم في سماء لبنان يدكهم وتختلف قطعا آية تسمعونها الآن أو حديث يعني مثلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى إذا سمعه المصريون اليوم يختلف عن سماع أهل البوسنة والهرسك اليوم له له مذاق يختلف بل إذا سمعه المصريون اليوم وكانوا قد سمعوه بالأمس قبل أن تقع أحداث البوسنة والهرسك أيضا يختلف لماذا؟ لأن الآية أو لأن النص عموما مذاقه يتأثر بالجو المحيط بالسامع إذا كان خائفا يستشعر آيات الخوف إذا كان فرحا سعيدا يستشعر آيات الحمد والشكر وهكذا فالسيرة في واقع الأمر هي تذوق الإسلام السيرة هي تذوق الإسلام كله ولذلك لو لاحظتم لم أستخدم أنا في تعبيري عن السيرة إلا كلمة علم السيرة وقد يعجب بعض الناس هي السيرة علم السيرة هذه قصة ورواية بدأت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك إلى أن توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى هي دي علم؟ نعم أيها الإخوة أكاد أقول إن تخلف المسلمين في تمسكهم بإسلامهم راجع إلى أنهم لا يعتبرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علما بل يعتبرونها رواية وعلم وعلم دقيق علم في روايته وإسناده وضبطه وعلم في مدلوله وفقهياته ودلالته على علوم الإسلام من عقائد وغيرها ولذلك أيها الإخوة بعد هذا الشوط الكبير الذي قطعناه من قبل في حديثنا عن الإسلام وشرائعه ومناهجه وواجباته التي يوجبها على المسلمين احنا بقالنا سنين نتحدث في هذه الأمور بقالنا سنين نتحدث في هذه الأمور فإذا كان حديثنا عنها قد وصل بنا درجة أننا فهمنا عن الإسلام أنه دين يشمل الحياة كلها ويجب علينا أن نعمل بالصورة الفلانية وأن أهدافنا فيه كذا وكذا تأت- يأتي دور السيرة ليصوغ هذا كله لنعلم ماذا علينا وماذا يجب ولذلك نسعد الليلة بأن نبدأ معا مسيرة الحديث حول سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان لقاؤنا اليوم هو أول لقاء في هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سأذكركم يوما بل إذا امتد بنا العمر رضى الله لهذه اللقاءات أن تستمر سأذكركم مرة بعد مرات أن هذه السيرة التي نبدأ اليوم الحديث فيها تمثل حياة متطابقة ومتماثلة تماما مع مفردات حياتنا التي نعيش فيها اليوم وسأذكركم أيها الإخوة بأن كل مخرج خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة هو في حقيقة الأمر مخرج مرسوم لهذه الأمة إذا أرادت اليوم أن تنهض بنفسها وأن تعبد ربها وأن تحقق ما يريده الله تبارك وتعالى لها هذا إذا هو أول لقاء لنا حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي سنبدأ معه مسيرة أرجو أن تنتظم وأن تسير جادة نحو هدفها وقبل أن أتحدث في السيرة يجب أن أتحدث في إشارة سريعة إلى صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم إلى النبي لابد أن أتحدث في إشارة عاجلة السيرة كلها السيرة كلها سوف نقف فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لكني أريد قبل أن أبدأ أن أشير إليه إشارة في البداية تعرفنا من هو إيه؟ لأن جمهور الأمة الإسلامية لا يعرف في الحقيقة من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقوا وخلونا نبقى صرحاء جدا أن معظمنا يعرف مثلا واقعة أو قصة يعرف أنه آه، لما ذبحوا الشاة اشترك في جمع الحطب أنه كان رحيما بالصغار أنه كان رحيما بالكبار أنه كان جادا أنه أنه أنه لكن إن الواحد منا يعرف كيف يعبر عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرا كاملا حتى كأنك تراها قليل قليلون جدا هم الذين يعرفون هذا الأمر ليه؟ لأنه لا لم مع الأسف لم يقصد أن نتعلم فعلا يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قصد كده متفرقات عايزين نبقى رحماء ينزل لنا الرحمة كيف كان رحيما عايزين نبقى مثلا عادلين ينزل لنا في العدل كيف كان عادلا عايزين مثلا نبقى أقوياء أو شجعان ينزل لنا باب عن القوة والشجاعة إنما أن تعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكامل فهذا أمر لأنه مقصود ألا يعرفه المسلمون لدرجة أن في بعض المسلمين لغاية دلوقتي فاهمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده بركة كده يعني حاجة كده كان راجل بركة يعني كده يلاقي واحد بيظلمه يقوم يعفو عنه واحد يضايقه يقوم يسامحه واحد كده وحش يقوم يقول له طب خلاص الله يسامحك آه، واحد فقير يروح مديله فلوس واحد جعان يوكله آه، اصحابه كده يبتسم لهم ويسلم عليهم وما يسيبش ايديهم غير لما يسيبوا ايديه ويقعد حواليهم كده راجل بركه وخلاص انما يا اخي إذا رجعنا إلى وصف الوقائع التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هتلاقيه بركة بدون شك وبركة كبيرة جدا لكن أيضا ستجد أنه كان رجلا فذا متفردا لا مثيل له كان عقلية لو وضعت عباقرة العالم سواء في التاريخ القديم او الحديث العباقره وعباقره في اي مجال في المجال السياسي في المجال العسكري في المجال الاداري في المجال الاصلاحي تجد انه كان شخصيه ذكيه ذكاء متفردا تجد انه كان عالما مثقفا مدركا يفهم ما حوله ويفهم المرامي البعيده والاسرار وتجد انه كان يمتلك بعض الخصائص المت- زي الذاكره زي النشاط البالغ الجهد العالي جدا ذاكرته قوية جدا كان قويا كان محببا إلى الناس مثلا تجد أنه في صورته كان صورة متميزة مش زي أي حد من الموجودين بالعكس كانت له ذاتية خاصة لو سبت ده كله فتجد أنه كان منظما غاية النظام في كل صغيرة وكبيرة لدرجة أنه كان يعرف خطوات طريقه اللي هو ما هو يعني في طريق الله أوحى به قال يعني هيحصل كذا وبعدين كذا وفي جزء كده ربنا تركه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخططه تلاقيه هو كان عامل حسابه هيعمل ايه النهارده وبعدين ايه بكره وبعدين ايه بعد بكره وبعدين حاجه تتاجل اسبوع لان لازم الخطوه الثالثه دي اللي قبل الرابعه هتاخد اسبوع كان شخصيه بمعنى الكلمه وفي وسط هذا انا والله بصراحه في وقت من الاوقات ظننت ولذلك استغربت لما وانا صغير بدات اقرا انه كان عاطفته بالشكل ده لاني كنت افتكرت ان هو ماشي كل حاجه بالقلم والمسطره يعني ايه بالقلم والمسطره يعني زي ما قلت لكم دلوقتي كده مثلا زوجاته عايز يبقى كويس معاهم فيقوم يبرهم كده نويت بر زوجاتي نويت الاحسان الى الاطفال ناوي انا اطبطب على العبيد والفقراء إنما فوجئت به في موقف من المواقف مثلا يبكي بكاء حتى إن صدره لا يهتز وجسده يهتز لموقف عادي إنساني عادي جدا موقف يمكن أن يمر بكل إنسان منا ووجدته يبكي مثلا على قبر أمه وهو سنه ستين سنة أمه توفيت سنة كام وهو عنده كام سنة ست سنين فلما بلغ عمره ستين سنة بعد أربعة وخمسين سنة زار قبر أمه لأول مرة بعد أن حرم الحياة كلها أن يزوره فوقف أمام القبر يبكي وينهمر الدمع من عين ينهمر الدمع من عينيه وصاحبه يقول له ما هذا يا رسول الله إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فيقول له إنها رحمة يودعها الله قلب من يشاء من عباده والراحمون يرحمهم الرحمن يا خبر أبيض. يبكي امه التي فقدها كل ست سنين وهو راجل عنده 60 سنه وبقاله 20 سنه نبي يلقى الاهوال لكن عنده وبعدين رايته مثلا عندما ولد له ولده ابراهيم اول ولد يولد له ورأيت كيف يفرح والد بولده ويصرخ ويسعد ويبقى فرحان بيه ويشيله و- ويهتم به ويزوره باستمرار ثم رأيت لما توفي هذا الولد ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويشتد في البكاء بفقد ولده و- ويبكي بكاء ويقول وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ويشيل الولد والولد بيرتعش وينتفض انتفاض الموت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشعر به والدا كريما أبا المسألة ما كانتش زي ما صوروها لي أنا شخصيا وأنا طفل صغير ولا شك لكم ما كانتش مسألة أنه تصنع أخلاق أو أنه يحسب كيف يكون خلقه صالحا في مجال كذا وكذا بل هو فطرة مودعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن يظن بعض الناس برضه أنه كان متدفقا في عاطفته لا يلوي على شيء كده إنما تفاجأ برضه أنه في واقعة كواقعة وفاة ولده وهو يبكي تصور أنت واقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الذي تحبه وهو يبكي يبكي يبكي يبكي بكاء شديدا متواصلا فجاء أسامة بن زيد اللي هو زي ما قلت لكم قبل كده بالمفهوم الجاهلي في مقام في مقام ابن ابنه حفيده لأنه كان أسامة بن زيد ابن محمد ولما بطل التبني بقى ابن حارثة فيجي أسامة بن زيد لما يشوف زي ما بقول لك بالمفهوم الجاهلي الذي أبطله الإسلام لما يشوف جده بيبكي بالصورة دي باستمرار باستمرار باستمرار فصرخ أسامة صرخ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف بكاء نفسه وينتبه وينظر إليه ويقول له يا أسامة البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان فلا تصرخ أي قوة تلك التي جعلته وهو في قمة انهمار العواطف في نفسه يقف ليصحح عقيدة أو ليصحح حكما شرعيا لأسامة حتى مش بقى بمناسبة إن الحالة فيها حالة وفاة كل من يفعل شيئا يفعله بل هناك ضوابط ثم يخرج ليدفن ولده إبراهيم والناس كلها وهو يقول يقول يعني إن القلب لا يخشع وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ومع ذلك يمشي يلاقي الشمس يحصل لها كسوف كسوف الشمس فالصحابة يقولون يا سلام يا سلام يا سلام ما هو أصل ابن الرسول ابن الغالي لقد حجبت الشمس أو كتفت الشمس لموت إبراهيم فيقف ويوقف الجمع الذاهب الذي كانت الجنازة ويقول لهم أيها الناس إن الشمس والقمر أتعجب يا أخي لما تيجي ال... يعني هذه الواقعة الكبيرة في هذا الحدث الضخم عشان تعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف ويوقف الناس ويقول لهم إن الشمس وإن القمر إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد مش حد مش علشان ابني ابراهيم وانما دول ايتين فاذا حدث هذا الكسوف للشمس فصلوا صلاه الكسوف اللي وضعها كذا وكذا. هذا التصوير ايها الاخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني ادرك انه كان يمثل كمال البشريه، رجل عارف المجتمع كويس، عنده كفاءه اداريه وسياسيه وعسكريه واجتماعيه وبعدين صاحب لاصحابه زوج لأزواجه أب لأبنائه قمة ما يكون الصحبة والزوجية والأبوة ثم هو مع الضعفاء من المسلمين شيء فوق ما يمكن أن يتصور ثم هو في نفسه رجل رحيم وعادل ثم هو على كل حال متبع للشرع من أجل هذا رأيت أنه لابد أن أقرب من أذهان التابعين أولا صورة سريعة لمن هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز أفكركم بآية يقول فيها الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لو سمحت يا إخوة كل واحد منكم يفكر امبارح بالليل الساعة 11 بالليل أو 10 ونص بالليل كان بيعمل ايه كل واحد هو يفكر مش عايز حد يقول لي انت الان ارجع بنفسك للساعه 10 ونص 11 بالليل وارجع ايضا الى 10 ونص 11 الصبح امبارح 11 الصبح و11 بالليل وانظر وانت بعيد عن درس علم او شيء من هذا القبيل الى اي درجه مئويه اي نسبه مئويه كان حسن تاسيك برسول الله صلى الله عليه وسلم شوف انت امبارح كنت بتقلده بنسبة كام في المية هتلاقي واحد منا كان بيعمل حاجة يقول والله ما خطرش على بالي ما خدتش بالي ومش لازم امبارح بالليل بس انت قيس على نفسك بقى اول امبارح واول اول واول اول هتلاقي هذا التأسي ضعيف جدا بسبب ايه؟ احنا مش عارفين كفاية هنتأسى بايه؟ ده احنا اللي عارفينه 2-3% من شخصية الرسول وحياته صلى الله عليه وسلم لو حطيت ضعف نفسنا يبقى مش هناخد الاثنين 3% احنا هناخد يمكن 1% او اقل ضعف النفوس في الاخر فما بالك والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا هقولها تاني لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله كثيرا مش بينسى هذا الإنسان مطالب بالتأسي كيف أتأسى به وأنا لا أعرف أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظرت إليه وأنا هممت أن آتي لكم بالنص الذي ذكر صفته لكن قلت أصبر شوية كنت إذا نظرت إليه وجدته جميلا جميل الهيئة أولا لم يكن قصيرا ولم يكن سارع الطول لدرجة آه، يعني ملاحظة أنه زيادة طويل زيادة عن التكوين الجسماني له بل كان طويلا مهيبا وكان شعره أسود متهدلا ولا تنظروا على إلى هذا الوصف إنه أنا مالي ومال هذا الوصف فقد وصف رسول الله لأصحابه إبراهيم عليه السلام وصفه له ووصف موسى ووصف عيسى ووصف آدم ووصف نوحا بل وردت في القرآن بعض صفات الناس كطالوت أتاه الله بسطا في العلم والجسم وكذي القرنين وكغيرهم أورد الله صفاتهم فأنا عندما أتحدث عن صفة رسول الله أقرب إلى القلوب بنفس الطريقة التي قرب بها سيد الخلق إلى الناس وبنفس الطريقة التي قرب بها رب العباد إلى الناس بعض أصفيائه وأنبيائه كان جميلا كان جميلا يعني إذا نظرت إليه تأخذك ومضة من جمال شكله وكان في نفس الوقت رجلا يعني مش جميل جمالا بعيدا عن حد الرجال بل بالعكس كنت تشعر فيه بالرجولة وبأنه رجل مكتمل الرجولة وأنه وأن وسامته هذه تعطيك شيئا من الأسل تأثرك نفسيا لأنك تشعر أنك أمام رجل عظيم كان أسود الشعر ناعم الشعر وكان يكرم شعره وكانت له لحية ضخمة ضخمة أيضا ناعمة وكانت سوداء سوداء سوداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها وكان له كما قلت لكم شارب وكان أبيض أبيض الوجه مشربا بحمرة وكان إذا دخل على أحد فأول ما يصيب هذا الأحد من دخلته هيبة تقع في النفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه الهيبة لا تستأثر بالنفس وإنما يداخلها مباشرة حب له وتعلق به لأنه كان بساما بشوشا حلو الوجه وكان دائم البشر يعني كان دائم البشر كنت تجد في وجهه وفي فرق بين الضحك والابتسام والبشر البشر ده شيء تاني جايز تنظر جايز تشوفه والإنسان لا يضحك أو لا يبتسم قد تجد هذا البشر و- و- ومن أمامك جاد لكن تحس إن هو كده مستبشر فتقرأ البشر في وجهه وكان جادا صادقا إذا تحدثت إليه لا يلتفت إليك بطرف عينه أو يعني كده وخلاص لا فكان يلتفت إليك جميعا بوجهه وعنقه وصدره ينظر إليك ويستمع منك وتشعر وانت عارف بقى وانا مجرب الكلام ده وانتوا كلكم مجربينه اذا تحدثت لانسان شعرت اهتماما بالغا منه بسماع ما تقول تلاقي نفسك بتدقق اكثر في الكلمات بتظبط اكثر لان اللي قدامك مش مفوت حاجه وانا سمعت من مدرس كان يدرس في مدرسه المتفوقين كان بيقول انا كنت بدخل فصل بخاف من الطلبه لانه منظر الطلبه وهم قاعدين لي قاعدين انا خاي- ي- يكادون يلتهمونني بعيونهم وبيسمع ويقارن ويذاكر يقول ولذلك كنت في مدرسه كذا فلما نقلت الى مدرسه المتفوقين كنت ابقى داخل فصل قاعد اراجع الماده واقعد أ- وبعدين بيقول اضطريت اعمل برشام المدرس اللي بيقول برشام متمثل في كشكول تحضير يدخل بيه علشان الامثله والنماذج لانه شايف قدامه ناس فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته هذه إنما يعلم من أمامه أن يحترمه وهو يتحدث إليه أن يتحدث حديثا موقرا طائبا تشعر فيه أنه لا يمكن أن هو تلتبس عليه كلمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أقبل عليك لم يقاطعك أبدا أبدا تظل تتحدث حتى تكون أنت الذي ينهي كلامه كلام على ليه ولذلك ما حصلش أبدا لا منه ولا مع من يحدثه ولا من اللي قاعدين حواليه أنه ارتفعت عنده الأصوات على بعضها إلا في وقعتين كان فيهم لوم شديد للمسلمين هيظهرون من خلال السيرة إنما دائما يسمع من أمامه لحد ما يخلص فيبدأ هو الكلام فإذا تكلم لا يجرؤ أحد على أن يقاطعه ولذلك لما تقول لي ليه كان شخصية محترمة ومهيبة أقول لك ده راجل عمره ما قطع حد وعمره ما خلى ما, ما تمكن حد من ان هو يقاطعه وكان كلامه فصلا واذا انهى كلامه سكت ليس بثرثار ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى تشعر في مشيته بالجديه بالجديه تقرا فيما تقرا انه كان اذا سار تشعر انه منحدر من طرب يعني من مكان عالي نازل منحدر عارف لما تكون انت ماشي في حته مدحضره ونازل لتحت تبقى شكلك تمشي ازاي او كان كده على طول الحكايه دي قعدت حيرتني سنين لماذا كان ايه ايه المزيه في هذا فوجدت فيها ده اللي انا لقيته ب- بضعفي والله اعلم يمكن فيك حاجات اكثر من كده الف مره لكني وجدت صفتين في هذا السلوك يا اخوان لو انك شعرت بهما تشعر بمدى ما في هذه القصة قبل ما اقول لك الاثنين دول يكفيك انك تشعر انه يسير بجدية جاي ماشي يعني يسير اليك سيرا مش مش ماشي مش بيتمشى ها يعني مش واحد كده ماشي قاعد بتبص تتفرج والقصادي ما وراهوش حاجة واهو لا ده ماشي كأنه يعني انا اقول كأنه شوف انت النوعات الانواع دي من المشيات المشية العسكرية تشعر فيها بالجدية مشية الشخص المستعجل او المهموم او المكروب اللي عايز يلحق حاجة تشعر فيها بالجدية مشية الشخص المهم تلاقيه لازم انت انت اقف في الشارع كده تبص تلاقي مثلا واحد نزل سواء تاكسي او اي حاجه فتح العربيه ونزل قفل الباب وقعد يبص يمين وشمال ويعدل في البنطلون ويعدل القميص ويعني اهو اتفرج شويه وبعدين يعدي ويقف و- يعني ما تحسش انما هروح بقى اتفرج في التلفزيون حتى على وزير نازل من العربيه او على رئيس او على ملك تلاقيه راح مفتوح له الباب نازل ما عندوش وقت الراجل هيقرر حاجات مهمه جوه وبمنتهى السرعه يجتاز الطريق من السياره الى المقر ليه مهم راجل مهم راجل داخل يعمل اديكوا شايفين فتشعر انه يعني ان مشيته تحكي جديته إذا المشية العسكرية مشية الناس المهمين مشية الناس المستعجلين مشية كل إنسان له معنى وله هدف كل إنسان له معنى وبعد وهدف هذه المشية لها هذه الجدية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مشيته على هذا النحو ايه بقى الفايدتين اللي انا بقول عليهم اما الاولى فانه لو انت شعرت اللي نازل من صدب من مكان عالي إذا أراد أن ينزل هو ما بيحددش سرعته لأنه إذا مشي أبطأ من كده هو منحدر طبيعي فهيبقى هيقع ولذلك هو بيمشي بسرعة بالسرعة دي علشان ما يتكفيش على وجهه يقع وما يقدرش يمشي أسرع من كده لأنه لو مشي أسرع من كده مش هيلاقي أرض بسرعة يقدر يبدل رجليه فأيضا هيقع إذا من يسير هذا السير لا يستطيع أن يسير أبطأ مما يسير ولا أسرع مما يسير يسير المشية المضبوطة تماما يعني ما يقتضيه الحال بالضبط ولذلك رجعت أنا إلى أحد المدرسين في كلية العلوم جامعة القاهرة في مسألة النسبة بين سرعة الشيء في انحداره و- وبين مدى هذا المنحنى درجة المنحنى هل هو منحني بنسبة مثلا 10 درجات أو 30 أو 50 أو 90 درجة حتى لما يبقى قائم فوجدت أن السرعة بدون شك تنحق ومعي جدول بها- جدول محسوب السرعة تتناسب مع درجة الانحدار فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير دائما الدرجة التي تشعر أنه لا يمكن أن تسير أقل منها ولا أكثر منها على القدر الذي يقتضيه الحال فإنه شخص يسير بحيث لا تشعر أنت بالنقد ومشي على مهله ليه ومشي السرعة ليه بل يسير السير الذي فعلا يجبرك على أن توقره وتهابه وتحترمه الأمر الثاني أن الإنسان إذا سار سير المنحدر من صبب روح أنت حضرتك كده الدكتور وأنت أو أو مثلا واحد رجل كبير مسن أو امرأة عجوز أو إنسان يعاني من السمنة المفرطة يذهب إلى طبيب ويقول له اتمشى يقول له يا دكتور ما أنا بتمشى يقول له لا مش التمشية دي أنا عايز التمشية أو المشية الرياضية المشية الرياضية هذه هي التي يتحرك فيها الجسد يتحرك فيها الجسد متجاوبا مع السير فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير هذه هذه المشية التي تؤثر في كل جسده والتي يعبر عنها جسده صلى الله عليه وسلم في السير دائما إذا أيها الإخوة وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر إنما كان بصفة عامة إذا رأيته هبته وأحببته وقرأت البشر والبشاشة والبسمة في وجهه وبعدين في حاجة مهمة جدا أنه يلقاك منه ما تحب أولا مع الأسف أوشكوا أن يعلمونا إن الرسول صلى الله عليه وسلم راجل كده يعني كان مش همه حاجة وماشي ملخبط إنما يا أخي لما تقرأ تجد أنه كان كثير كان كثير العطر عطور لدرجة أنه يقول واحد من الصحابة يقول كنا نعرف بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يقدم علينا من فرط رائحته الزكية عطره يسبقه وكان من لا يعرفه يحسبه بائع عطور واحد ما يعرفوش يقول له هو ده كان قبل الرسالة بياع عطر ليه؟ لأنه بياع العطر العطر عنده في الدكان فكان كثير العطر كثير العطر بمعنى محبب وكانوا يحبون رائحته الزكية وكان يرجل كما قلت لكم كان يرجل شعر رأسه وكان يهذبه ويقصه بعدين برضه في حاجة الإخوة فاكرينها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له زي معين يعني كان بيلبس كذا لا ده أنت أنتم متصورين كده أنا مالي إنما واقع الأمر أنه أهديت له جبة من اليمن فلبسه أهدي له لبس من لبس الروم فلبسه لبس من لبس المصريين فلبسه لبس على رأسه العمامة ولبس الخمرة اللي هي الغطرة اللي بيسموها الوقت ولبس القلنسوة اللي هي تقدر تسميها الطاقية أو الكاب أو شيء من هذا القبيل ولبس السراويل ولا كل شيء من الثياب التي عرفت لبسها وكان دائما ابدا ي- يعني يتحرى صفات معينه في هذه الملابس يلبس اي حاجه لكن الصفات هي هي كانه مثلا لا يسجل تحت الكعبين كان مثلا انه آه، يتجنب ثياب الشهره على انه مثلا كان آه، اذا كان الثوب معوقا للعباده يعني في مره جات له حاجه كمها قصير كمها ضيق جدا كده فلبسها وفضل قاعد بيها ساعه اثنين جاء وقت الصلاه أنا في رأيي أن هذا الأمر تدريب لهذه الأمة عشان تعرف جاء وقت الصلاة حب يتوضأ ما عرفش يشمرها أنا وأنت بقى نقول إيه طب ما يقلعها ويتوضأ وبعدين يلبسها تاني لكن هذا الكلام فعلا يشق على بعض الناس وهم في الطريق قال فع- ماذا فعل فشقها وراح مشمر كم وتوضى ترجعها مرة ثانية رجعها كده ليعلم كل إنسان منا أنه البس ما تشاء لكن عندما تلبس لا تلبس شيئا يعوقك عن حسن وصدق ال- عن حسن العبادة وصدقها لله تبارك وتعالى هو لبسها فعلا والناس فضلت ساعتين الرسول قاعد لابس قميص بأساور عادي جدا مقفول وخالص انما ساعة ما جه اتوضى لما لقى ان ده ما يتشمرش شقه وشمره واتوضى وصلى عشان اجي انا بعد 1426 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم واقعد اقول ايها الناس البسوا ما يعينكم على العبادة ما تلبسش تقيل اتقل مما يجب ما تلبسش ضيق اضيق مما يجب ما تلبسش ما تلبسش حتى تستطيع ان تعبد الله عبادة وكان بهذه الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متكلف مش معنى كده ان الراجل بقى ما كانش عنده لا بالعكس في مرة من المرات جاءه انسان فاهدى اليه عباءة وكان لا يملك شيئا فاخذها ولبسها خلاص قال له واحد بقى قال له يا رسول الله اديني العباية دي انا عايزها راح قلعها ومديها له. ماذا بقي عنده الله اعلم يمكن فضلت عنده حاجه مرقعه يمكن فضل عنده حاجه مشرشره ولا مشبشبه هذا مقتضى الحال مش يعني لازم يبقى شيك فيترك الفقراء والعرايا والجائعين لا وانما هو ما دام يجد بيسر فانه يقبأ فانه يعطي لنفسه القدره باذن الله على ان يرى الله عز وجل آه، اثر نعمته عليه وهكذا أيها الإخوة كان وأنا يمكن زي ما أنتم ملاحظين لا أتحرى نصوصا معينة فيما نقل عن هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مش بحكيها مش قاعد أقرأ لكم نص معين وإنما أنا أحاول بهذا كله أن أقول لك إنه كان بهذه الصورة تأخذك منه أمور تأخذك منه الهيبة أول حاجة ويمكن أنتم تذكرتم أن رجلا جاء إليه فارتعد بين يديه وقف يترعش ويتنفض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا فلان هون عليك هون وشوف التواضع هون عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة العيش الناشف المقدد اللي بيدخروه علشان يعرفوا يحوشوه كانت امي بتاكله في مكه أنا راجل بسيط يعني مش لازم تفرعش لان انا مش ملك وياتيه رجل اخر بمجرد ان يراه يقفز من فوق دكانه من فوق البضاعه يقفز اليه ويمسك بيده ليقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقول لك هذا الكلام من من هيبه الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم مره اخرى ي- يعني يحض الرجل على ان يعني يقول له ما يعني به انه لا انا ما تعاملنيش على ان انا ملك من الملوك او سلطان من السلاطين انا اخذتك الهيبه مني وانما كذا وكذا وياتي انسان اخر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلاقوه داخل يروحوا منتصبين بدون اتفاق اتفاق كله يروح منتصب واقفا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا اقعدوا ما ت- يعني وايضا نفس المعنى يكرره انا ما يهمنيش هو بيقول ايه وعلشان ايه وفقهيات ما هو في الفقه هتجد ان ممكن واحد يقوم الى القادم فعلا وهتلاقي ان ممكن واحد يقبل يد العلماء والصالحين فعلا وهتلاقي ان واحد ممكن يبقى واقف قدام انسان يرتجف وتاخذه الهيبه فعلا قال بعض الفقهاء بها لكن انا بكلمك عن كيف كانت الهيبه تاخذك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اخي الحب له الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب اللي وصل لدرجة أنا مش هكلمك عن حب أبو بكر وعمر مثلا أو عن حب الصالحين آه، كبار الصحابة وإنما أحدثك عما قاله أبو سفيان وأبو سفيان هذا إذا كان بيشتغل إيه كان قا- قبل الإسلام يعني كان قائد جيش المشركين أبو سفيان كان قائد جيش المشركين قائد جيش المشركين ده لما ذهب ليلتقي لأول مرة أول مرة تقع عينه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أول ما شافه رجع قال إيه ده؟ ما رأيت أحدا قط يحبه أصحابه ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبون محمدا هذا واحد بيح- لدرجة أنه إذا توضأ يبتدرون وضوءه والماء اللي بيتوضأ منه فيجعلونه عليهم تبركا مش ده لوحده يا إخوة مش ده لوحده ده سهيل بن عمرو اللي حكيت لكم كتير إن هو في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي الكاتب اللي بيكتب يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول له لا مفيش حاجه اسمها بسم الله الرحمن الرحيم اشطبها واكتب باسمك باسمك اللهم يا سهيل لا كما عاهد عليه سهيل بن عمرو محمد رسول الله قال له لا اشطب محمد رسول الله دي واكتب محمد بن عبد الله حاضر اشطب وهو اللي كان بهذه الصوره رؤيا يوم الفتح رؤيا بعد بعد الفتح بعد ان اسلم سهيل بن عمرو رؤيا ما يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء قطرة ماء إلا ويمسكها ويمسح بها وجهه ورأسه وثوبه تبركا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل هقول لكم حاجة ثانية لما دخل رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم كل الناس أسرعت إليه حبا له أنت عارف هذا الحب وصل لدرجة انتوا عارفين ان الرسول كان قائد المسلمين في غزوه بدر مش كده؟ وفي احد وفي الاحزاب وفي الفتح في كثير من الوقائع. انت عارف لما يرجع من السفر ماذا كان يحدث؟ لعلك لا تدري. كان اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه من السفر كان اول من يستقبله فرحا الصبيان الصغيرين ويهلله كله يجري عليه وهو يداعب هذا ويداعب ذاك مسألة صرح عامة تحدث بينه وبين الأطفال الصغار الموجودين وكان محببا من الناس جميعا أيها الإخوة لعلي لا أفيد كثيرا في هذا لكن من أجل هذا الذي قلته لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبا من كل من حوله حتى يعني يمكن انتوا عارفين النهارده لما بياخد واحد يعلمهم الاتيكيت وقواعد البروتوكول ازاي ياكل ازاي يشرب ازاي يخرج كيف يعطف اذا جاءه العطاف كيف يتثاءب كيف لو نظرتم الى هذه الامور ستجدونها جميعا الخير الموجود فيها موجود في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انا خلي بالك انا لا اقصد السنه القوليه انا ما اقصدش هو كان بيقول ايه للناس بيقول لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه انا اقصد هو نفسه كان يطبقها ولذلك كنت تبص تلاقي ان هو مثلا على سبيل المثال في التثاؤب اذا كان انت لما تقعد مع واحد بيقعد يتثاوب فعايزه تمشي وفي ناس ما تبقاش عايزه تتثاوب ولا حاجه وبتتثاوب مخصوص عشان تقول له يا انت عايز تنام اسيبك بقى انما تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن التثاؤب لما يجي لك يقول له فليكظم ما استطاع يعني يكظم التثاؤب مش يفتح فمه ويمنعه ويبقى لا يبدو عليه انه يريد ان يتثاءب مجرد الاراده فاذا غلبه التثاؤب فليضع يده حيث محدش ياخد باله يعني لانه لا يبدي انه يتثاءب يعني خلي بالك انا دلوقتي لو انا عامل كده تثاءبت من وراء يدي ممكن انت ما تاخدش بالك بس لو انا مش بتكلم لما بتكلم خلاص وفي العطاس ايضا نفس الحكايه اما ان يضع ثوبا زي منديل او شيء من هذا القبيل او ان ينحي وكان ايضا في سنن سنن الفطره اللي انتم عارفينها ما كانش يخرج كده شارب وسايب ويطول عمال على بطال زي احبار اليهود لا كان يقصه حتى انه حد واحد ولذلك كلمه فليحده الشارب او يحفه تحس انها حافه واحده ليه؟ لانه يقصه قصا يروق من امامه تحس ان هو راجل مهذب محترم ولحيته كان يكرمها وكان يرفع الشعر الزائد من جسده ومن من اي مكان فيه ويزيل العرق تبص تلاقي انه حلق العانه تحت الابطين يقص الاظافر فانت قاعد مع واحد شاربه بهذه الصورة لحيته بهذه الصورة أظافره هكذا عطره هكذا كلامه هكذا صمته هكذا ابتسامه وبشره وإقباله ويسلم عليك أهلا وسهلا ما يشيلش إيده منك غير لما أنت اللي تشيلها ليه يحسسك إنه يا يعني كتر خيرك أنا نفسي من زمان أسلم عليك وأشوفك وأعطاه الله خاصية أن يده الكلام ده مش دروشة دي حقيقة أن يده صلى الله عليه وسلم في الصيف كانت باردة وأن يده في الشتاء كانت دافئة يعني لما واحد في الشتاء يبقى ايده متلجة ونفسه دافئة شوية أهلا يا رسول الله زي الأحوال صلى الله عليه وسلم فيضع يده في اليد الدافئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يظل بها بين يديه أو في يده لا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه هذا الأدب العالي خ- جعله وسط الناس وهو مع ذلك يا إخوة لا يتفضل عليهم أبدا بل يجلس كأحدهم يعني ما يدخلش تحس كده ان هو قاعد وهو اللي قدامه مش عارف ايه لا لدرجة ان يدخل من لا يعرفه اليه وسط اصحابه فيقول ايكم محمد قل له انا او واحد يقول له هذا هو فيحدثه اذا لا يتميز عليهم في ملبس ولا في جلسة هو يجلسها ولا في عظمة ولا في وانما هو واحد منهم هو الوحيد مثلا اللي مركون على عمود والباقيين حواليه لا بل هو واحد منهم كان هو زيهم بالضبط الذي يدخل ومع ذلك له فيهم هذا المقدار وكان حسن الصحبة صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كان حسن الصحبة يعني لما يجي داخل من الباب مش هو يدخل أول واحد والباقيين وراه بل كان يدفع أصحابه بين يديه يعني كان لما يجي يدخل الباب يدفع أصحابه بين يديه يدخلهم ويدخل وسطهم زي زي ما يكون واحد عادي بينهم هذه الصورة أيها الإخوة جعلتني أقول إن أول ما يجب أن نتحدث عنه هو المشهور الذي يتحدث عنه الناس وهو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة أنا هقول لكم كلمة واحدة في أخلاق فتش من أول ترسل آخرها وفي كل الكتب فلا تجد مرة واحدة مرة ولا خلق واحد درجت فيها أقل من المثالية المطلقة ولا بواحد في الألف ولا بواحد في المليون دايما حاجة غريبة يعني مفيش مرة يخرجه الغضب مثلا يعني حتى لما غضب يعني أنا في مرة من المرات يعني خليني أكلمك مثلا عن علاقته بالعبيد والخدم في مرة من المرات بعث أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدمه أنس بن مالك كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله رسول الله ليشتري له شيئا فأنس بن مالك خرج من الباب ولقى العيال بيلعبوا فراح ساب الموضوع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بعته له وبدأ قاعد يلعب مع العيال قعد يلعب ويلعبوا شغلانة بقى حتى قضى جزءا من النهار يقول فبينما أنا كذلك إذ فاجأني من خلفي من أخذ بمجامع ثوبي مسكه فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا خادم بقاله ساعتين ثلاثة وما بيجيبش الحاجة عمل له إيه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اسمه أنس قال له يا أنيس بيدلعه كمان يا أنيس اذهب إلى حيث أمرت روح لو تاك تجيب حاجة روح هات. يقول نعم يا رسول الله فانطلق فأتى بها إيه ده هو ده دي العقوبة خادم بقاله ساعتين بيلعب وسايب الراجل في البيت قال له هات كذا وكذا وكذا وسايب والرجل عظيم فلا يفعل شيئا هي- ف- وبعدين يلاقيه يلعب مع العيال يروح جاي له من ورا كده يمسكه من هدومه فينظر الرجل القادم يقول له يا أنيس راجل ايه ده؟ اذهب الى حيث امرتك فيذهب انيس الى حيث امره الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك انس هذا قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يقول العلماء هي السنوات العشر التي تتغير فيها أطوار حياة الإنسان وقد كان طفلا عندما بدأ الخدمة ومر بمرحلة المراهقة ثم مرحلة الفتوة ثم الشباب من سن 19 سنين لسن 19 20 سنة المراحل التقلبية كلها شفت 10 سنين أنهي 10 سنين الصعبين اللي في المراهقة والشباب والفتوة والنزق وكل شيء يقول قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله ما عملتش دي عملت وإنما كلم أهو سابه ساعتين وقعد يلعب قال له يا أنيس بيدلع أنا مش عارف يعني يقول له يا أنس طيب يا أنس روح قلت لك روح لا ما بيتع- كأنه يتلطف له يا أنيس اذهب إلى حيث أمرتك بل إنه يروى أيها الإخوة انتوا عارفين قصة يا أبا عمير ما فعل ابن غيره ولا لا أبا عمير ده تعرفوا طلع مين أبو عمير ده طفل ما أنا عارف انه طفل طلع مين أبو عمير طلع أخو أنس بن مالك أخو الخادم معلش أخو الخدام العبد اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم وطلعت القصة إيه بقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تراءى له ذات أمسية أن يزور بيت أنس بن مالك وأهله اللي هم الخدم بتوع العبيد بتاعه ليتفقد أمرهم وليحنو عليهم عشان يشوف أخبارهم إيه فذهب فوجد أنس بن مالك وأمه وأبا عمير وجد أبا عمير قد انتحى في الدار ناحية حزينا فقال لهم ما بال أبي عمير ماله إيه حكايته فقيل له كان له يا رسول الله والحديث مروي رواه أنس بن مالك نفسه يقول لهم ما بال أبي عمير قالوا والله كان عنده طائر صغير كده عصفور وكان اسمه النغير فيعني مرض مرض شديد وفضل يتألم فأبو عمير زعلان وبعدين أبو النغير ده مات بعد كده فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وجلس إليه يداعبه ويمسح عليه ويقول له يا أبا عمير ما فعل ابن غير إيه الحكاية يقول فظل أبو عمير يروي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عصفوره النغير طلع هو ها والله بعدين ايه ده بقى ده طفل هو وامه واخوه عائله تخدم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسلوب يا اخوه هذا الاسلوب الخطير في ال- اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك عن حسن خلقه انه ما من مره خرج عن المثاليه المطلقه خرج عن ال- المثالية فعلا المطلقة التي لا تنزل على عن شيء لدرجة انه لو تعرفوا انا لا اريد ان اطيل في في ذكر قصص بس انا عايزك تتذوق معي ما يتذوقه المرء عن رسوله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم دي كانت جارية بيدولها أجر علشان ترضع وخلاص إنما أن يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته يذهب إليها في بيتها ويزورها ويحنو عليها ويتقرب إليها ثم لما وجدها وحدها ولم تتزوج يبقى عامل زي الأب اللي, اللي عايز بنته تتجوز فيقول لبعض صحابته وهو بينهم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة وليتزوج أم أيمن ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا الأمر وهي جارية أسامة بن زيد انتوا عارفين قصة المرأة المخزومية اللي سرقت لما الناس حبوا ان واحد يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هنلاقي مين يكلمه احسن من حب رسول الله وابن حب رسول الله مين حب الرسول ده كان أسامة بن زيد بن حارثة أبوه عبد وهو بالتالي ح- لا- لو يعني عتيق من العتقاء لكن وصل الأمر لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه لدرجة أن يشتهر بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لكم برضه قبل كده أنه ذات مرة جارية تأخرت عليه طول النهار بتلعب وما عملتش فلما جاء يقول لها لولا خوف القصاص لضربتك بهذا السواك ما يضربهاش بالسواك وزي ما قلت قبل كده لو ضرب به انسان حر عزيز انت كده لو جاي قلت لك تاخرت ليه؟ السواك كده ما فيهاش حاجه انما هو خشي ان يضرب به الجميع. هذا كان خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ كما اقول درجه عاليه من درجات الرفعه بين قومه عاده ما تغيره هذه الرفعه أو يتعامل بمقتضاها فتجد واحدا م- مثلا يطلب ممن حوله أن يحملوا له شيئا أو أن يفعلوا له شيئا أما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلب عليها شيء عجيب من التواضع يبلغ درجة أنك تظنه هو المسؤول عن أن يحمل لغيره أو أن يقدم لغيره ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا يوما من الأيام ذهب إلى السوق ليشتري بعض الأشياء فمد أبو هريرة رأ- يده ليحمل هذه الأشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل صاحب الشيء أولى به أن يحمله أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير حاملا لهذه البضاعة وأبو هريرة إلى جواره لا يحمل شيئا كذلك تجد أنه من هذا التواضع أن يأتيه رجل ويقول له يا رسول الله أنا جايب لك هدية بس بسيطة كده ممكن تقبلها قال له أوي أقبل هدية فكشف له غطاء طبق فإذا بالطبق فيه هدية عبارة عن فخذ أرنب فخذة أرنب ربع شفتوا أنتم عارفين أرانب فخذ أرنب فيقدمه الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم فيهش له ويبش رسول الله وكلما لقي الرجل قال ذلك رجل أهدى إلينا وتحس أنت أهدى إلينا إنه جاب خروج جاب حاجة إنما ده جايب له طب تعالى أنت هات لي النهاردة كده فخذ أرنب شوف هعمل فيك إيه فتجد أن الناس بدل مش تقبل هدية ده تمسك الشخص ده تسلخه فخذ أرنب طب كنت تستنى لما يبقى أرنب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عبد من العبيد الذين يباعون ويقول له يا رسول الله انا دعيك النهارده على الغداء فينطلق معه ويشعر هذا الرجل انه قريب فعلا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان الاعجب من هذا كله انه كان والله يا اخوه هذا الخلق العالي يكاد يجعل الانسان يشعر انه ضائع فعلا معاه يكاد يشعرنا باننا ضائعون ما احنا مش عارفين نوصل تأتيه امرأة ضعيفة العقل عليها في حاجة فتأخذه بعض النهار تقول له أنا عايز أقول لك حاجة لو مالي أنا معك يا أم فلان وانطلقي بي حيث شئت فتمسك طرف ثوبه وتذهب به إلى بعض أطراف المدينة وتفضل تكلمه وهو صادر لها من غير أن يشعرها بأي ضجر من نفسه ولا يضجرها لو لهاش اختصري يلا خلصي او مش كلمه ويطيقه هذا المثال العالي ما بالك برجل له عقل او امراه لها عقل فكانت طريقته وصلت لدرجه بقى ان القران لازم يتدخل كل واحد يجي يقول له يا رسول الله انا عايزك على انفراد حاضر ياخده ساعتين يا رسول الله عايزك على انفراد نص ساعه ولا يرفضه احد حتى نزل القرآن بآية لم يعمل بها ولكنها نسخت بعد ذلك بس لإشعار المسلمين بأنه عيب ما يصحش الكلام ده يعني لا لا يجرئكم عليه حسن خلقه فنزل قول الله تعالى يأمر المسلمين أن يق... إذا أرادوا أن يناجوا إذا ناجيتم الرسول إذا أردتم أن تناجوا رسول الله وأن يكون بينكم وبينه سر فقدموا بين يدي نجواكم صدقة روح تتصدق الأول بدرهم كده ولا الربع درهم على فقير زي رسم مش رسم يدفع للرسول يدفع لله سبحانه وتعالى يدفعه عند الفقراء وبعدين تروح تقول له أنا عايز إنما غير كده ما يصحش تقول ده سائد الحكاية بالفلوس وبدأوا يشعروا إنه فعلا إحنا كنا بنتجرأ على الرسول لأن المسألة مجانا ما فيش بمجرد أن شعروا بهذا نسخ حكم الآية يعني خلاص خلاص إذا كنتم بقى أشفقتم من هذا وخفتم منه فخلاص ما تدفعوش صدقات ولا حاجة إنما كل ما في أمر أنكم تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وفي نفس الوقت يستقر في أنفسكم توقير النبي صلى الله عليه وسلم فانعدل حال المسلمين لكن أنا بقول لك وصل الأمر درجة إنه ما يقولهمش والله مش فاضي الوقت استنوا شوية ولذلك في أحد الإخوة سألني الوقت قل لي انت قل وانا عجبني جدا هذا السؤال لانه جاءني من اثنين جاءني كتابة من احد الحاضرين وجاءني شفاهة من اخر بيقول لي انه انت قل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالي الأخلاق في كل شيء فما بال قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى حلو جدا ليه؟ لأن واحد مش قاعد يسمع كده والله أكبر اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وخلاص بل هو إنسان يريد أن يفهم ونفتح مع حضراتكم لمدة خمس دقايق عايز أشوف كده العقول النيرة مين يقدر يجاوب على هذا السؤال هل كلمة عبس وتولى فيها نقص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا أنا أسأل كل سؤال لو جئتني وأنا أتحدث إلى قوم فدخلت علي وحدثتني في موضوع آخر وقطعت ما بيني وبينهم من المطالب أن يلفت نظره إلى حسن ابتدائي يعني أنا قاعد مع ناس وبتكلم معاهم رحت أنت داخل وقاطع كلامي وكلامهم ورحت مدخلني في موضوع ثاني لتتحدث إلي فيه الواقع أن مثالية الخلق تقتضي أن عبد الله بن أم مكتوم هو اللي يستنى ده مش استثناء على المثالية ولا حاجة زي ما الإخوة سألوا إنما أصدق ما قيل كلمة الأمر أن هذا الأمر فيه تصحيح لفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع لمقياس جديد في الدعوة فإن خلق الرسول هو فرط الرحمة والحرص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هي التي جعلته ي- يعني يقوم بهذا العمل ربنا عايز يقول له لا الخلق ده مش لازم يوصل للدرجة دي كفاية عليه الدرجة الفلانية لأنه في شيء في شيء آخر هو أولى من ذلك فهما فصحح له الفهم ومقتضى هذا الفهم أن الخلق أما هو هو لم يقع أبدا في أي أي شيء من أنواع آه، إساءة أو قلة الخلق حاشاه ذلك أبدا بالعكس الراجل قاعد بيتكلم مع ضيوف دي مسألة ده نص أو يمكن ثلاث أرباع الإجابة لكن كذلك كما قال الآخر هذا الذي جاءه أعمى فهل ترى أن رسول الله آذاه إذا عبس هو شايف حاجة هو ما شافش حاجة بالعكس رسول الله أجابه ما قالوش استنى حتى فالجزء الذي يتعلق بالإرضاء النفسي لعبد الله بن أم مكتوم كأعمى حصل فعلا سأل فأجيب إنما هذا أمر يعني استشعره ال- الله تعالى عالم بما في السرائر فعلم من هذه السرائر هذا الامر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يصحح له لا عبس وتولى ليه؟ علشان جالك رجل اعمى من المؤمنين فقطع عليك حديث المشركين ما يمكن هذا اقرب عند الله يمكن هذا الشخص قريب الى الله تواب متصدق معطي فقربه الى الله تبارك وتعالى يجعله اولى من المشركين فانت ليس عليك ان تنشغل بالمشركين المعرضين عنك وانما عليك ان تنشغل بالمؤمنين المقبلين عليك انما دول ليس عليك هداهم لست مضطرا ان تتصدى لهم لكي يؤمنوا فالاولى فهما وفكرا وادراكا هو من يتبع النبي من المؤمنين اولى من المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقص من خلق نفسه لانه هو ما رفضش يجيب عبد الله بن عبد الله بن ام مكتوم وانما الذي حدث انه فقط اراد ان يقول في اوقات انسب من اوقات وهذا اخلاقيا صائب ولكن المساله مساله تصحيح فهم ولذلك اخونا الذي تكلم اخر واحد قال ان الله تولى سبحانه وتعالى بنفسه تربيه رسوله صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان مش مقاييس التربية المعمول بيها هي اللي المفروض يبقى أخلاق الرسول عليها. لا، ده ربنا يتدخل في الخلق الفلاني ويقول له دي رحمة زيادة، مش مطلوبة كده قوي. ولذلك مثلا لما تيجي في أسرى بدر، ما هو عوتب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من الرحمة الزائدة عفى عن الأسرى، ربنا قال له لا أنت كنت تقتلهم. فتبتدي تقول اه الخلق انه عفى عنهم ده خلق العفو لكن لان الله يتولى تربيه رسوله باخلاق بقى هي القران كان خلقه القران بدا يقول له احكام جديده ولذلك كما قال الاخ وده تعبير صائب انه كان تصحيح في فهم الامه وفي فهم الرسول للاخلاق التي يرضاها الله مش تصحيح في خلق هو كان معروف والرسول اخطا فيه لا ده خلق الآية دي بتنزله لأول مرة على الإطلاق فما كانش موجود قبل كده وقصر النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ آه، أيها الإخوة يعني آه، إذا عدت لما كنت أقول فإنما أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة كان حييا صادقا لدرجة أنه مثلا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم ما رؤي أبدا بين أصحابه مادا رجليه بينهم عمره ما قعد مادد رجله كده بين إنما دائما يقبض رجليه ولم يكن ينظر إلى أحد النظرة تحد لا يحد البصر إلى أحد وكأنه يعتصر ما عنده مش وكيل نيابة هو إنما كان رفيقا في صحبته ولم يكن يتكلم وهو جالس وأصحابه حوله وقوف بل كأنه واحد منهم بل إنه هو الذي يخدمهم ويمكن أنا قلت لكم قبل كده في القصة التي هي مشتهرة وأنتم عارفينها القصة المشتهرة قصة أنه كان في سفر وجاعوا فقرروا أن يذبحوا شاة وأن يأكلوها أنتوا عارفين واحد قال بس دي فرصة أنا يا جماعة اللي هذبح الشاة دي واحد قال طب أنا هسلقها بقى واحد ثالث قال وأنا هشويها كل واحد من دول لما تيجي تتأمل أنا هذبحها أروح أي واخد سكينة بسم الله الله أكبر وأروح ذابح وأرجع أقعد بقى عبال ما الفيل يسلق الثاني هيجي كده يحط شجرة تحت شجرة ويقعد يسلق في ال- شاي خلاص استلف الرابع هيحطها على السيخ ويقعد يهوي على النار كده وهو قاعد وانتهى الامر فاذا بالعمل الذي يختاره رسول الله يقتضي انه لا يجلس ولا يكون في ظل ولا مقام ده هيمشي بين الجبال والتلال والكثبان والرمل يشوف حصبة ياخدها يلاقيها ناشفة تنفع ياخدها يلاقيها طرية يرميها ويدور على غيرها ويقتضي منه هذا العمل يمكن ساعة مثلا أو نص ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين على حسب المكان لحد ما يلاقي كمية الحطب اللي ينفع عشان لما يروح يروح راميها دفعة واحدة قدام اللي هيشوي يروح مولع فيها الكبريت ويروح مولع إذا حينما يختار عملا ولذلك هو بمجرد ما قال وعلي جمع الحطب قالوا له لا نكفيك ذلك يا رسول الله ده احنا اللي هنكفيك هذا الكلام قال أعلم أنكم تكفونني أنا عارف لكن لا متأسف جدا أنا واحد زي زيكم بشر مثلكم أخدمكم كما تخدمونني ده كلامي أنا أخدمكم كما تخدمونني أقوم بمهمتكم كما تقومون بمهمتي بل إنه قال بقى على النص لستم أقدر على الجهد مني ولست أغنى عن الأجر منكم منكم الراجل يقوم وانا الصحابه قاعدين طبعا يعني بيني وبينكم الواحد يتمنى الارض تشاء وتبلعه من الخجل ان رسول الله يمر ليجمع الحطبات وانا قاعد مكاني لكن هكذا كذلك في يعني انا لا اريد انه شيء حتى في في المشي في الغزوات يمشي مثلهم يمشي ثلث الطريق زيه زيهم بالظبط وتلتين الطريق ماسك الخطام بتاع الناقه ماشي وواحد من الصحابه ماشي ولكن تلتين الطريق دول كام كيلو؟ تلتين الطريق دول مش تلتين ساعه تلتين الطريق وصلوا 500 كذا و40 كيلو متر على رجله يا رسول الله تركب قال لا وانا اركب ليه لستم اقدر على المشي مني لانه كان قويا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله كان قويا ويفعل ما يعجز عن فعله اشداء الرجال فاكرين ركانه ركانه ده كان راجل فتوه ما يتغلبش فكان يقول مين يغلبني انا ما حدش وقعني من العرب فالرسول صلى الله عليه وسلم راح قلع له العبايه بقى ونزل قال له طيب بطريقة أنا بقول لك الكلام ده بالصورة دي ليه؟ لأنه ده اللي حصل. داعية مش قاعد على منبر مش راح كوى ال- القطرة والعمة قبل ما يجي وقعد وضب نفسه وبص في المراية و- ورايح آه، يدعو إلى الله. لا ده رجل يدعو إلى الله بكل ما يستطيع ولذلك لما بقول لك أنه شخصية قديرة بإذن الله على أن يكون كفءا لعمله قال له أنا يا ركان وراح قلع العباية ودخل على ركان حركه واثنين ركانه بقى في الارض ركانه ما تصدقش مش ممكن مش ممكن ده ركانه ما حصلتش يعني لا بقى ده تاني دي جت غلطه تاني قال له ماله مره تانيه دخل شويه ركانه لقى نفسه بيطير في الهواء ويقع على الارض يتهبل قام قال لا ما يحسبش احنا عايزين مرة ثالثة فقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة ونفسه تحدثه مش ممكن ركانة اللي مفيش حد من الغرب على العرب أبدا وقعني وقعني واحد ببساطة طب أداحر معاه شوية إنما بهذه الصورة يقلبني أع فقام دخل فرسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة راح واخده وقعه فقال أشهد أنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إنه أدرك أن في الأمر شيئا فكان النبي صلى الله عليه وسلم قويا قوة فوق ما تتصورون أنتم بكثير كانت لدرجة أن علي بن أبي طالب يعني معلش أنا أقول لكم هذه القصة وإن كان حديث اليوم قد غلبت عليه القصص لكن لا بأس على كل حال شيء من الترويح سيدنا علي بن أبي طالب في غزوة من الغزوات حبوا يقتحموا حصن فكان في باب فسيدنا علي راح واخد الباب على ظهره وراح ماشي الله أكبر وشايله شايل الباب ورماه راح دخل الجيش المسلم بعد ما الغزوة خلصت المسلمين حبوا يشيلوا هذا الباب اجتمع له 30 راجل ما عرفوش يشيلوه 40 ما عرفوش 50 يا دوبك لما وصلوا 60 زحزحوا الباب الله أكبر فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شوية حب يعدي كده حاجة فسيدنا علي قال له طب تعالى يا رسول الله أنا هشيلك يا عزيز قال له مش هتقدر قال له لن تستطيع يا علي بالفعل حاول علي بن أبي طالب محاولات أن يحمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع لم يستطع أن يحمله ولا يحركه المكان ولذلك في واقعة ثانية برضه عشان تعرف خصائص أصلا مهمة أوي أنا مش عايز نقول إيه بركة كده والأمور ماشية لا نبي رسول يعني نبي رسول علي بن أبي طالب قال أنا أنا أقوى العرب مين مين زيي أنا الفارس العرب أنا الذي لم يغلبني أحد فالرسول صلى الله عليه وسلم لقاه كده قال له لا في واحد ممكن يغلبك قال له مين ده؟ قال فارس خلف هذا التل فانطلق إليه فإن صرعته كنت أشجع العرب أنا فعلا سيدنا علي بن أبي طالب كان يسمى مما يقولونه عنه كان له ضربات تسمى ضربات أبكارا عارف الضربة البكر يعني هي مرة واحدة يضرب خلاص مفيش حاجة يعني لا يقتله بالضربة الثانية هو واقف كده بالضربة الأولى يطير العنق قال له يا رسول الله مين ده؟ سيدنا علي راح خلف التل فوجد فارسا عظيما يمسك فعلا بيده بسيف وهو ملثم واقف فلما دخل قال له امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابارده فالفارس رفع سيفه ووقعت المبارزه ضربه الثانيه علي بن ابي طالب لقى نفسه على الارض قام ثاني لقى نفسه على الارض الثالث لقى نفسه على الارض قال اقسمت عليك بالله الا كشفت وجهك فكشف وجهه فاذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أراد ألا يوقع الهيبة في نفسه ما لو بعرف اللي بقى حاربه ده هو الرسول مش هضربه كده مش ممكن إنما لما أعرف إنه فارس أمرني رسول الله أن أبارزه وعارف إن لازم أبارزه عشان أبقى أشجع العرب وأنا مشجع على ذلك مستثار هضربه جامد إذا فشلت أعرف أنه رسول عشان كده يا إخوانا إمامة رسول الله للأمة لم تكن لخلق دون خلق لا ده هم يحترموه في قوته وفي علمه وفي حكمته وفي عقله وفي خبراته وفي فطنته وفي خلقه وفي كل شيء انك متصاغر امام هذه الشخصيه ولذلك مع الاسف الشديد وان كان هذا استطراد لكن بعض المستشرقين ويمكن انتوا قريتوا الكلام ده كان كتب ان رسول الله هذا أو ان محمدا هذا ليس بشخصيه تصلح للقياده اساسا وقالوا ان هو اشترك في حرب الفجار اللي هي كانت في الجاهليه ولم يحارب بسيف لانه خلقه لا يسمح له ان يحارب بسيف فهو اقرب الى الحلم والى السماحه وليس قويا وليس عنيفا وانما اشترك في الحرب بانه بس يحمل السهام للمتحاربين ياخدوا منه السهم من الجعبه يضربوه ويديهم سهم ثاني خلاص فاراد الله تعالى في غزوه بدر الرسول يكون أقرب الناس إلى المشركين كما ورد في الأحاديث التي تسمعونها كثيرا في غزوة أحد يفر المسلمون ويصمد هو ضمن قلة من المسلمين وفي غزوة الأحزاب يكون واحدا من الذين يحكمون الخندق ويبقى دائما في وفي غزوة حنين يفر الناس ويبقى هو في المقدمة ويبقى عشرة هو واحد منهم ولولا ذلك لا ينتصر المسلمون وعلي بن أبي طالب يقول- يقول كنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم من العدو فلا يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه يبقى هو النمرة واحد في حالة مش في حالة الخطة العسكرية في حالة الخطة العسكرية دي مسألة بقى القائد يبقى هنا الميمنة وميسرة ومقدمة ومين يحمي العريش ومين و- خطة للنجاح انما اذا وقعت المعمعه زي في احد ما حصل لما انحاز الى مكان وقال انا النبي لا كذب وعاد الناس اليه واجتمعوا عليه او في غزوه حنين لما انصرفوا فاجتمع حوله العشره وجمعهم مره اخرى هنا بقى الخطه العسكريه باظت اساسا فيتقي المسلمون به يتقدم هو الصفوف الى المشركين واذا به بهذه القوه والشجاعه يوقف زحف المسلمين انا برجع اقول بقى هو لما يقول لستم اقدر على المشي مني ولست أغ- باغنى من الاجر منكما تشعر انه انا بصراحه احس يعني ايه صحابي لو انا مكانهم وراكب الجمل 500 كيلو والرسول مش- ماسك لي الحبل بتاع الناقه بيشدني ألا في منتهى ال- مش ممكن تحتملها نفس لازم أشعر أن سيد الخلق هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وهو بهذه الصورة بيعاملني بهذه بهذا الشكل والعجيب أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة صاحب الشريف القرشي والعبد الحبشي والعربي والأعجمي والصغير والكبير وكل منهم يرى لنفسه منزلة خاصة فوق منازل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه من اجل هذه الصحبه الصحبه الصالحه شايف الخلق هو قاعد واحد يؤلف الناس ويداعبهم صحابي زي ابو هريره ابو هريره ده كان له اسم كده في الجاهليه مش عارف كان اسمه ايه ده عبد الرحمن ده سماه الرسول عبد الرحمن كان- كان له اسم وحش قوي فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في يوم ده اسلم في اواخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم ابو هريره فلما أسلم لقى مرة ماشي وشايل قطة قطة صغيرة كده قطوطة صغيرة حاططها في كمه أنت بقى النهاردة لو لقيتني أنا واقف في الشارع بلاعب قطة إن شاء الله هتقول لي إيه ده؟ أنا كنت فاكر الناس دي ناس محترمة إنما أبو هريرة ماسك صحابي وشايل قطة وقاعد يلاعبها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما هذه يا أبا هر طيب هريره تصغير هره وطلعت على ابو هريره فضل بقى ابو هريره حب الاسم جدا اسم اول الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره له فاحبه وظل ابا هريره حتى اليوم مين يعرف ان ابو هريره لا اسمه عبد الرحمن ندره من الناس بل علي بن ابي طالب انا بكلمك عن المداعبات والمزاحم وال- وال- والمزاح ال- آه، سيدنا علي بن ابي طالب في يوم من الايام متجوز بنت الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم راح يزور بنته فين علي قالت له ده خرج ليه؟ قالت له زعلان مني شويه زعلان من مين؟ زعلان من مراته فغضب وراح بره فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وابن عم سيدنا علي الكبير و- وحماه كل حاجة وأسن منه بكتير خرج فلف المدينة لحد يدور على علي بن أبي طالب عشان بنته غضبته يقول له, يقول له معلش فرايح له فلقاه نايم في المسجد نايم في المسجد المسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش لسه فراشوبه كت زي ده كان مسجد مفروش بالحصباء والرمال والتراب فوجد أن لحية علي وكان نايم على شملة فردها كده ونام عليها فالظاهر يعني في النوم اتقلب ولا حاجة جه عليه تراب فالرسول صلى الله عليه وسلم أيقظه من النوم وظل ينصب له ترابه عن وجهه ويقول له قم يا أبا تراب قم إلى المنزل هيا يلا فيظل علي يروي هذه القصة يقول خصني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص بها غيري ويذكر من ضمنها المداعبة الرقيقة اللطيفة دي اللي هو بيقول يصحيه من نوم في المنزل وياخده لبيته ويصالحه وهو يداعبه بكنية جديدة جديدة ما كنية بها الحقيقة يا إخوة أنا لما بنظر إلى هذا بلاقي ان سيدنا عمر مثلا كان يهابه الناس كان شديد ما شفتش واقع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهابه الناس فيها لشدته بالعكس كانوا يهابونه وما تعرفش يا اخي بيهابوني لكن لهذا الكمال في شخصيته مش مسألة انه يزعق الواحد فيخاف منه ولذلك أسوأنا جميعا من يخاف أو يهاب إنسانا لأنه يعرف كيف يجعل الناس تهاب منه إنما أكرمكم أيها الإخوة من يرى الكريم يعليه ويقربه فيزداد له حياء وخشوعا وأدبا ده الأدب العام الذي يجب على كل منا أن يتعلمه أن يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الناس بهذه الصورة فيهابونه هذه الهيبة ويحبونه هذا الحب العظيم ولا يتجاوزونه في صغير أو في كثير يعني إلى هذا المدى كنت أجد الرسول صلى الله عليه وسلم في إقباله على المسلمين بهذه الحقيقة آه أنا مش عايز أطول على عليكم كثير بس على كل حال في مسألة الخلق دي ولعلي مع إني كنت ناوي النهاردة أتكلم عن الكفاءة كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا عايز أقول لك حاجة له في إقباله على أصحابه بهذه الصورة كان متفردا إن هو مثله فيهم كأحدهم تماما هم يحبوا لكن هو كأحدهم ولذلك أيها الإخوة آه يعني لما تلاقي واحد قدم للمحاكمة يوما صحابي تهمة السرقة وهذا دفاعه عنه فأتى الشاهد والمقدم للمحاكمة صحابي والذي جاء ليشهد عليه صحابي والواقع اللي بيشهد عليها سرقة لكن لسه ما اتحكمش عليه الرجل قال لقد رأيته يسرق فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال له هلا قلت رأيته يأخذ ايه الفرق فعلا ما شفتوش عرفت انه بيسرق ما يمكن القضية تسفر عن شاهد ثاني يقول لا ده الحاجة دي بتاعتي وأنا اللي قلت له روح خد أنت ظلمت بهذه أصبح حرصه على الأمور رجل يحمي مجتمع يضعه بين بين هذا بين هذه الرحمة المصبغة عليه. كذلك أيها الإخوة يهمني أن تنظروا إلى صدق مثلا وإلى الأمانة وإلى ما إلى ذلك وتنظرون أيضا إلى حرصه على أصحابه وإلى صبره عليهم وإلى زوجيته وأنا هقف شوية عند زوجية النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته اللي أنا عارف إنكم تسمعوها كتير في حفلات عقود الزواج بس أنا عايز أقول لك حاجة واقعة أنه هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلتش فيه أبدا أزمات حصلت فيه أزمات شديدة لدرجة أنه قد أشيع أنه طلق زوجاته جميعا ليه؟ لأنهم اتلموا حواليه عملوا مؤتمر في بيت النبوة بيطالبوا الزوج اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة بيقولوا عايزين مش كفاية عايزين المصروف يزداد فجلس جلسنا حوله ويريد ربك عز وجل وهو يبتسم ويضحك ثم اهتم للأمر ونزلت الآية بعد كده أنا بصور لك الواقع كانت شديدة إزاي تقول تقول لهم بتحديد بالغ تقول لهم كده شوف يا نساء النبي إن كنتن تردن النفقة كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حاضر بس كده فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا كل واحدة منكم كويسة جدا وهمشيها خلاص ما تنفعش تاكل وتشرب وتتكسي وتنفق زي ما هي عايزة لكن ليست لها عزمات بيت النبوة فلن تبقى فيه وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة في مسألة ثانية بقى يبقى النفقة يوم القيامة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجرا عظيما. هنا دخل عليه واحد من الصحابة لن أذكر لكم اسمه. السلام عليكم يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والله يا رسول الله لقد جئتك من عند أم فلان اللي هي مراته مرات الراجل. جاءتني تسألني النفقة أنا نسيت أقول لك إن الراجل ده بنته كانت متجوزة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مراتي في البيت جاءت تسألني النفقة فوجأت عنقها يعني ايه وجأت عنقها ضربها قال لها كلمتين وسكتها بس فسكتت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه سنانه من البشر وكان إذا استبشر عرفت في وجهه تلألؤ السعادة والبشر وقال له يا فلان ها هن حولي كان مؤتمر منعقد ها هن حولي يسألنني النفقة وهم ستات زوجاتي حواليا قاعدين جايين يطلبوا من النفقة فقام الرجل إلى ابنته يريد أن يجأ عنقها أم يضربها هي رأسها فقام النبي صلى الله عليه وسلم و زي ما تقول التعبير البادي حاش عنها وقال له لا خلاص مع السلامة دافع عنها وبعد ما مشي أبو بكر وعمر زعلانين مع بعض نظر إلى زوجته فسيدنا أبو بكر فمشاه المهم زوجته بقى هو الرسول وزوجته طبعا انتوا عرفتوها بقى دلوقتي خلاص كانوا زعلانين من بعض قال لها نظر إليها وقال لها أرأيت حين أراد أن يضربك ماذا فعلت أنا؟ يعني قال لا شفت أنا اللي حشت عنك فضحكت فدخل أبو بكر في هذه اللحظة فوجدهما يضحكان فقال أدخلاني في السلم كما أدخلتموني في الحرب زي ما دخلتوني الحرب دخلوني في سلمكما أيضا فقال نعم ودخلت الفكرة يا إخوة أن هذه الصورة اللطيفة في عز الأزمة حصلت بهذه الصورة ولذلك ما فيش زوجة قالت لا أنا هسيب فعلا البيت ولما في يوم من الأيام زي ما أنتم عارفين عملوا له مؤتمر ثاني ومؤتمرات في بيت, بيت النبوة دي كانت من قدرة النساء العالية على أن تكتشف الزوج كل واحد هيقول واحدة هيقول لها أنت يعني لا جلست جلست قالوا له احنا هو كلنا من أحبنا إليه هو كل مرة بقى يعني انتوا عارفين انه يجوز الكذب على الزوجة لإرضائها لها انت أجمل واحدة وهي ليست كذلك آه، أنا أحبك وأنت لا تحبها إنما الرسول صلى الله عليه وسلم حواليه وهيقول لهم إيه؟ فقال لهم طيب خلاص بكرة نعمل جلسة ثانية للمؤتمر ده بتاعكم انتوا عاملينه بكرة هقول لكم ويمر عليهن بالليل وأنا أعجب لرجل أنا لو منه أنا لو منه بصراحة أقول لهم أنا فاضلكم انا عندي الفرس والروم وقريش وغطفان وعندي الصحابة والتربية والجهاد وقيام الليل انا فاضي للكلام ده انتوا ما بتقدروش واسيبهم وامشي وابقى خرجت برضه من الموضوع لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لهم بكره جلسه كهذه واجتمعنا له في الغد فها مين كان بالليل هو جاب شويه دراهم فات على كل واحده قال لها خدي 10 سنة دي خليها معاكي واوعي تقولي لحد خلاص عهد سر خلاص تاخد الزر وفي اليوم التالي افرض بقى انه بيحب واحده منهم فعلا خد الدرهم ولا لا خد الدرهم فلما جاء وما كان يكذب صلى الله عليه وسلم ابدا ولا حتى في الرقى جاء في اليوم التالي قالوا ها يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش انت قلت لنا النهارده مين احبنا اليك فقال نعم احبكن الي صاحبة الدرهم اللي انا اديت لها درهم امبارح بالليل وواخد عهد عليهم واحدة واحدة فمحدش يقول كل واحدة افتكرت ارض وتظن كل واحدة أكثر أن بقية النساء قد انكسرت قلوبهن لأنهم عارفين إنه مش هم بقى ورجعت كل واحدة تحلم أحلام سعيدة ومنتشرة وكل حاجة تعجب أكثر من هذا أنه يأخذ زوجته في رحلة خلوية للجنة يخرجوا بعيد عن الناس لا تيجي للسابق ايوه للسابق واحد اثنين ثلاثة استعداد ابتدي ويجروا فتسبقه والمرة الثانية وهو سنه 59 سنة يطلع معها رحلة خلوية أيضا ويمشوا يتسابقوا فيسبقها فيضحك ملء فمه ويقول لها واحدة بواحدة سبقتيه مرة سبقت مرة هذه بتلك مين ده؟ ايه ده؟ من هذا الذي ينشغل بجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين تربية الأمة الجهاد الحكم الشرائع الوحي قم الليل إلا قليلا ومع ذلك يخرج يجري مع امراته في رحلة بل انه يجالسها ليحكي لها والقصه مرويه في صحيح البخاري يقعد يحكي لها حكايه يقول لها اسمعي بقى انا احكيك النهارده حكايه حلوه ويقعد يحكي لها حكايه من 11 حلقه مسلسل 11 حلقه 11 واحده تحكي